احمدك ربي حق حمدك واشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك في ملكك واصلي واسلم وابارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد رسالة اليوم بمشيئة الله إلى الغافل الغافل اللي مش حاسس الغافل اللي عايش ومش عارف له هدف ولا عارف له غايه اللي مش عارف حقيقه الحياه الدنيا اللي هو عايشها فبيتناسى وفاكر نفسه ان هو يعني مروق ومش في دماغه حاجه وهو عايش اهو وبعدين يفاجأ مرة واحدة والعياذ بالله بالحقيقة الحقيقة المرة يقول ياه ايه ده هو الموضوع كان كده عارف زي ايه زي اللي قاعد مثلا والعياذ بالله في اوضه وبعدين دبت حريقه في الشقه اللي هو فيها او في البيت والحريقه شغاله والناس بره وهو قاعد عمال يتفرج ويضحك ومش في دماغه مش حاسس وبعدين مره واحده ايه ده الله طب هعمل ايه ولا تحين مناص ايها الغافل الغافل ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الأنبياء في أولها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم راقب ولاهي شنة مش حاسس مش داري ودي المصيبه دي المصيبة الكبيرة يقول الله عز وجل سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ده قبل ما يخلقنا خالص وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا في عالم الذرة قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لحسن تقولوا ما كناش واخدين بالنا والله ما كناش واعيين الموضوع ده أو أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون فعلشان ما حدش يقول أنا ما كنتش واخد بالي أنا ما كنتش هنا خالص ربنا تبارك وتعالى يقول عز وجل في سورة الحشر لأن آية خطيرة هتنسى نفسك وتبقى غافل هتنسى الله عز وجل وإذا نسيت الله يبقى افتكرت إيه طيب؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد طيب لو ما حصلش كده ولو ما حصلش كده ولا تكونوا كالذين نسوا الله ها فأنساهم أنفسهم يا ربي واحد ناسي نفسه تخيل واحد ناسي نفسه مش حاسس ايه الموضوع مش مش واعي الحاجة ناسي غافل ها يعني الناس لما بتحصل مصيبة الموت يروحوا يعزوا ربنا سماها مصيبة الموت يروح يعز ويواسم والله ده احنا عايزين اللي يعزي في الغفله في الغفله الغافلون يا غافل اصحى يا غافل فوق شوف ايه الموضوع شوف انت عايش في دنيا هنا اه ايه ايه حقيقه الحياه الدنيا ما هي حقيقه الحياه الدنيا هل احنا موجودين في الحياه الدنيا علشان ناكل ونشرب ونعيش كده اي حاجه طب ما الحيوانات بتعمل كده في حقيقه للحياه الدنيا لازم نوعلها ابقى فاهم انا الدنيا دي اصلا اصلا مخلوقه ليه الله عز وجل في سوره الكهف انا جعلنا ما على الارض اللي انت شايفه ده بقى عربيات وعمارات وفلوس وبضايع وشقق و... انا جعلنا ما على الارض زينه لها ليه ليه لنبلوهم نختبرهم ونمتحنهم ايهم احسن عملا واللجنه خلصت خلاص اللي انت بتمتحن فيها اه وان لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا يعني ارض صفراء لا زرع فيها ولا نبات يبقى بعد ما هتخلص الدنيا دي خلاص تنتهي لان الدنيا دي عامله زي اللجنه اللي بتخش تمتحن فيها كما قال الله في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يبقى اللجنة اللي احنا بنمتحن فيها دي خلصت خلاص ملهاش لازمة بقى تتشال تتشال اللجنة دي أهدي الأرض بقى أهدي الحياة الدنيا اللي احنا عايشينها الله في نفس سورة الكهف يقول المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا ها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ايه البقيات الصالحات دول عد خمسه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله تعالى الخمسه دول خير من الحياه الدنيا والله من المال والبنون والكلام ده كله سبحان الله خدت بالك بقى عرفت الدنيا ازاي وضعها اصلا يقول الله عز وجل في سوره طه في اخرها ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ها زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا الحياة الدنيا حلوة متفتحة وعربيات و- لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ابتلاء امتحان واختبار ورزق ربك خير وابقى عشان كده كده النبي عليه الصلاه والسلام في مسلم بيقول ايه؟ ان الدنيا حلوة خضراء يعني احسن فترة فيها الخضار وان الله تعالى مستخلفكم فيها احنا خلفاء هنا عشان يعمل ايه انظر ماذا تفعلون ماذا تصنعون وان الله تعالى مستخلفكم فيها فنظروا كيف تعملون مش هتعمل ايه طب نعمل ايه فاتقوا الدنيا اتقوا الدنيا خاف الدنيا تشدك واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء هنصح مسلم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول ان مما اخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها من زهرة الدنيا وزينتها مفتن متشد ليها سيدنا عمر بن الخطاب لما جات له غنائم فارس فتوح فارس اللي هي العراق وايران النهارده ويعني كان حتى مثلا مثلا بعد جلولاء جلولاء يوم الاحد ذو القعده سنه 16 آه يعني كان احصى المسلمون نقدا بس 30 ألف ألف ما يعرفوش مليون يعني ايه 30 ألف ألف ده نقد من غير التماثيل والدهب والكلام لما تقسم 30 على 5 تديك 6 6 مليون ده كان حصه بيت المال بس الخمس لما جت وحطهم سيدنا عمر بن الخطاب في المسجد وحط عليهم الاغطيه جم الصحابه يصلوا الفجر يعني الصبح يعني الفجر يعني في اليوم ده وقعدوا بقى يسبحوا الله عز وجل بدا النهار يطلع فالضوء بتاع النهار ضرب في الايه؟ في ال- ال- ال- الذهب والفضه والفلوس والكلام ده فلمعت من تحت الاغطيه فلما راها سيدنا عمر بن الخطاب بكى قالوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف جنبه يقول له ايه؟ يا امير المؤمنين الموطن ليس موطن بكاء وانما موطن شكر اللحظات دي عايزه شكر لله ان ربنا اعطانا الفلوس دي والخير ده كله يقول سيدنا عمر انما ابكي لان الله فتح علينا الدنيا وما فتحت على قوم الا تنافسوها وما تنافسوها الا تحاسدوا وما تحاسدوا الا تباغضوا مم. شوف بقى اذا الامر خطير احنا عايزين نحس ايه ايه, إيه وضع الحياه الدنيا دي بالظبط؟ ايه وضعها؟ ربنا سبحانه وتعالى شبهها لنا بثلاث مواضع مواضع من القران تشبيه جميل جدا عشان تاخد بالك تشبيه بالله فمثلا سوره الحديد اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم انا فلان وانت كام وتكاثر في الاموال والاولاد عندك كام؟ رصيدك كام؟ لا ده انا عندي شريك الحته الفلانيه، لا ده انا عندي كذا، ده انا عندي كذا، شوف العربيه مثلا طب انت موديل ايه؟ طب ماركت ايه؟ وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث لا ميه مطر ها. نزل ال- طلع زرع ربنا سمى الفلاح هنا كافر كافر مش معناه كافر بالله لا لان الفلاح يكفر الارض يعني يغطيه كمثل غيث اعجب الكفار اللي هم الزراع نباته طلع بقى الزرع حلو ها حلو اهو اخضر وحلو اهو ها ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عارف الغرور يعني إيه؟ لما يقول لك فلان ده مغرور يعني إيه مغرور؟ يعني مش على الحقيقة هو متغر في نفسه ليه كده؟ هو فاكر نفسه إيه؟ ها؟ هو مغرور ليه في نفسه فاكر إن هو ده هو مش كده أه بالظبط كده وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور طب نعمل إيه؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الى اخر الايات سوره الحديد آه سوره آه الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا برضه كماء أنزلناه من السماء فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا سورة يونس الله تبارك وتعالى يوضح نفس التشبيه برضه يقول انما مثل الحياة الدنيا كماء برضه مية هنشوف ليه وجه التشبيه هنا يعني ايه العلة كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها ها وزينت اظن اكتر من كده مفيش شوف بقى الزينه بقى وشوف اللي شوف اللي فيها ده ايه وظن أي تأكد أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وأصبحت حصيلة كأن لم تغن بالأمس سبحان الله طب ليه ربنا شبه الدنيا بالماء خلي بالك من التشبيه ده لأن في ثلاث مواضع مواضع زي ما قلنا بص المية كده وفكر فيها بص المية اللي قدامك دي الماء لا يستقر على حال وكذلك الدنيا لا تستقر على حال كل يوم هو في شأن سورة الرحمن وتلك الأيام نداولها بين الناس سورة آل عمران يعني يعز قوما ويذل آخرين يفقر قوما ويغني آخرين شفنا أغنياء ما شاء الله وبعدين مرة واحدة نزل وبقى فقير شفنا كم من فقراء بقوا أغنياء ها أصلها ابتلاءات وامتحانات الدنيا ابتلاءات وامتحانات اللي, اللي مش فاهم هيبقى غافل الماء لا يستقر على حال وكذلك الدنيا لا تستقر على حال آه الماء لو خدت منه بالقدر المناسب تستفيد لو زودت تفطس وتموت يعني انت عطشان اشرب ايه كوبايه اتنين ها؟ لكن مش هتشرب جردل مش هتجيب صفيحه بقى وتشربها هتموت هتفطس والدنيا كده لو خدت من الدنيا القدر اللي يعيشك وتمام يا ابن ادم هل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت المسلم خد القدر اللي يعيشك تمام مفيش مشاكل هتزود وهات هات هات طب والصلاه لا لا لا سيبك من الصلاه دلوقتي ده في فلوس طب لا لا لا لا طب روح حج حج زي ما رايح كام قال باظت كانك شربت ميه وكبست عليك موتتك الماء يفنى حط شويه ميه كده وسيبهم شويه يروحوا فين يتبخروا وكذلك الدنيا تفنى شوف التشبيه الماء لازم لو نزلت فيه تتبل لازم والدنيا كده لازم تتعاص فيها سيئات ومعاصي ما تحاولش لازم امال ربنا غفور رحيم لمين؟ ها سبحان الله يعني يا عبادي لولا انكم تخطئون فاغفر لكم لخلقت قوما اخرين يخطئون فاغفر لهم فلازم ما دام نزلت الدنيا هتتعاص هتتعاص ودي بنتعاط سيئات ومعاصي فيها لكن ربنا سبحانه وتعالى بيسامح المهم انك انت تاخد بالك من حقيقه الدنيا والنبي سيدنا عليه الصلاه مره نام على حصير فاثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء نعمل لك شلته يعني يا رسول الله كده تنام عليها بص يقول ايه؟ يقول مالي وللدنيا الدنيا فيه بتاع ايه؟ انا مالي ومال الدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب واحد راكب الدبه بتاعته وبعدين الدنيا شمس استظل تحت شجره جه تحت شجره كده وقعد ايه يريح شويه وبعدين ها ثم راح وتركها وكان ركب الدبه بتاعته وايه وكمل كان فتره وجوده تحت الشجره دي وال- والاستظلال اللي عمله ده هي دي فتره وجوده في الدنيا ولذلك الحديث البخاري سيدنا ابن عمر يقول اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل يا غافل يا غافل فوق فوق كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل لما وقع سيدنا ابن عمر الدرس بقى يقول ايه هو بقى يقول وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء ممكن الموت يجي وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ما دام احنا بصحتنا بعافيتنا اهو يلا نصلي بقى واحنا واقفين ونكثر من الصلاه ومعانا فلوس نطلع كتير بعد كده ايه هنكبر وهنمشي على عكاز بقى وظهرنا هيتاكل فما نقدرش نقوم في الصلاه فهنضطر نقعد ونصلي واحنا قاعدين والفلوس معانا حتى خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك انت عايش دلوقتي اهو لموتك بعد كده هتموت فخلي بالك اهو ده العاقل اللي عايش في الدنيا وعارف ايه وضعها مهما كنت انت في الدنيا يا مسلم مهما كنت في الدنيا تعتبر سجن بالنسبة ليك مهما كنت منعم سبحان الله ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجن المؤمن اه هات لي واحد مؤمن كده انعم اهل الارض سجن برضه بالنسبه له ليه طب بص للاخره كده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وما خطر على قلب بشر نعيم الله جنة الله رضوان الله تخيل بقى هيبقى النعيم فيها ايه طب قيس نعيم الدنيا كده بنعيم الاخره يبقى كانه سجن يبقى مهما كان بينعم في الدنيا دي والله كانه سجن سجن مقفول عليه بالنسبه لنعيم الاخره بقى طب تعالى على الكافر وجنة الكافر ازاي لو الكافر هنا بياكل تراب بياكل زفت هنا في الدنيا امال جهنم بقى والزقوم اللي فيها والعياذ بالله يبقى اللي بياكله هنا ده مش يعتبر جنه بالنسبه للي مستنيه في جهنم يبقى الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر العاقل بقى اللي يفهم المعنى ده العاقل اللي يفهم المعنى ده يقوم يعمل ايه بقى في الدنيا ها يزهد فيها يزهد يعني ايه يزهد يعني نروح نلبس مقطع وناكل عيش مكسر كده بملح و... ونروح بقى نمشي على رجلنا ونسيب العربيات و- واروح اسكن في خيمه ولا وانام على الارض واسيب السرير مين قال كده؟ هو الزهد معناه كده؟ افهم كلمه الزهد يعني ايه؟ الزهد الزهد في الدنيا ان تملك الدنيا الزهد رقم واحد ان تملك الدنيا ها ملكتها ها اذهب بقى ثم سخرها لله ثم سخرها لله ثاني الزهد ان تملك الدنيا ها ثم تسخرها لله انما معكش ولا بيك ولا عليك تقول لي زاهد طب زاهد في ايه؟ لا يا اخويا ما تزهدش هتزهد في إيه؟ انت معاك املك املك خلي معاك فلوس جبت الفلوس اه وملكنا الدنيا ملكنا الفلوس اهي بس يلا الاسلام محتاج آه يلا المسلمين محتاجوا يلا خد خد اهو ده الزهد في الدنيا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان مليونير مليونير ده كان ملياردير عليه الصلاه والسلام واحد يقول له هو كان بيشتغل ايه ده ما كانش بيشتغل بيجي له خمس الغنائم الله امال بقى تبقى مرهون عند يهودي حديث البخاري و- وكان بينام من- اه استنى لان اللي كان بيجي له كان بيوزعه على طول لكن معاه فلوس مش معاهوش سيدنا عثمان بن عفان كان مليونير وتقدر تعتبره ملياردير كمان مش اشترى في الروما وخلاها للمسلمين مش مجهز لوحده تلت الجيش لغزوه تبوك غزوه العسره شهر رجب سنه 9 تلت الجيش وكان الجيش كام 30000 يعني مجهز لوحده 10000 10000 قيس انت بقى لو صرف على كل واحد لو على كل واحد مثلا ايه 1000 ولا شوف هيبقى كام مليون بقى وشوف ازاي النظام ها ومعاه اهو عبد الرحمن بن عوف كان مليونير الصحابه كان فيهم المليونيرات اه لكن وابو بكر سيدنا ابو بكر الصديق برضه لكن اللي كان معاهم بيطلعوه لله سبحانه وتعالى فكانوا زاهدين في الدنيا اهو ده الزهد انك تملك الدنيا ملكتها اه ولا قيمه لها عندك اللهم اجعل الدنيا في ايدينا لا في قلوبنا يا رب يا رب الدنيا تبقى في ايدك مش في قلبك ما دام في ايدك خلاص سهله اهي ها انما لو في قلبك هتملكك هتملكك الدنيا ولو ملكتك تبقى ضعف تبقى ضعف يبقى غافل ناسي الموت اللي وراه وعمال بقى في الدنيا ها ولا في دماغه ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا بص اللفظ اللي جاي واطمأنوا بها واطمأنوا بها قال يعني خلاص بصحته وبعافيته وفلوسه في البنك ورصيده بيزيد كل يوم مفيش مشاكل عنده طب وفي لحظة لحظه ملك الموت على راسك هاخد روحك طلعت خلاص سيب كل ده بقى الله ايه ده ما ده كان ابتلاء وامتحان الله وهو انت لما بتخش اللجنه يا طالب علشان تمتحن بتاخد الكرسي معاك وانت مروح بتسيب كل حاجه جايبين لك ترابيزه وكرسي عشان تقعد تمتحن امتحنت خلاص اه يلا خلاص وتروح ماشي اهي الدنيا اهي اهي الدنيا دي اهي الدنيا الشجر اللي بيعملوه ده علشان الناس تخش تمتحن فيه هي دي الدنيا ها إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون عشان كده هو غافل مش حاسس مش حاسس بصوا في سورة التوبة الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا مم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ها اثاقلتم إلى الأرض شدتكم الدنيا ليه؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا مش عايزين يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا م. إيه قيمتكم يعني؟ يا اخويا ابقى خد الدنيا وانت نازل تربتك خدها معاك كده وانت نازل تربتك ان شاء الله هتاخد منها ايه ولا هتعمل بيها ايه سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس كنفتين حواليه يعني عايز يديهم درس بقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقوم يعمل ايه فمر بجدي اسك جدي ميت صغير جدي ميت فاخذ باذنه اخذ باذن الجد نتخيل كده خد بودنه كده اهو النبي عليه الصلاه والسلام ومر على الصحابه كده جدي اتك ميت ايكم يحب ان يكون هذا له حد عايز ده فالصحابه بصوا كده لا نحب ان يكون هذا لنا يا رسول الله قال ايحب احدكم ان يكون هذا له بدرهم حد ياخد ده بدرهم قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا فكيف وهو ميت ده ميت يا رسول الله ده لو حي ما نشتروهوش ايه ده مم. فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم شفت الدرس كلكم زهدتوا فيها والله اهون على الله من هذا عليكم بدليل حديث الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم لو كانت الد... لو لو هي ما تساويش لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ها ما سقى كافرا منها شربة ماء لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه بعوضه اللي هي الناموسه اللي بتزن دي شوف الجناح بتاعها ده والله ما تساوي الدنيا دي عند الله الجناح ده بدليل لو كانت لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء كان خسارة في الكافر يشرب فيها شربة مية انما ربنا ايه يقول ده بده يا رب شوف بيديها له ده واحد كافر قاعد في النار بيقولوا له انت رسولك كام قال امتى امتى قبل ما اتكلمت ولا بعد ما اتكلمت في الحديث يعني شوف قال يا سلام طب يا اخويا بقى لم وخدني وانزل بهم تربتك ايه قيمتها ايه قيمتها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول يؤتى بانعم اهل الارض انعم اهل الارض بكم يعني صعب شاور كده بس يعني انعم اهل الارض من اهل النار والعياذ بالله غافل غافل مش هنا خالص يوم القيامه وبعدين فيغمس في النار غمسه كده والعياذ بالله والعياذ بالله ربنا يغمسه كده وراح مطلعه في جهنم ها يا ابن ادم يا انعم اهل الارض هل رايت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ بص يعمل ازاي؟ يقول لا والله ما مر بي نعيم قط ولا رايت خيرا قط طب هو حد قال لك احلف؟ انت تحلف ليه؟ اه عايز اقول لك سؤال اول ما هو عاين كان غافل مش هنا خالص فاق فاق ايه ده؟ اه لا والله ما رايت نعيما قط ولا مر بي خير قط يجي بقى ويؤتى بأضعف أهل الأرض اللي ما كانش معاه لأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب 500 عام حديث صحيح ها ما هو التاني الغني عمال يتحاسب لسه انما الفقير الفقير هتحاسبوا عليه واحد زائد واحد ساوى اثنين على رأي مثلا عد غنمك يا جوع على واحدة نايمة واحدة خلاص يلا ها خلاص الحمد لله يلا ها ولذلك شوف يؤتى بأسعف أهل الأرض اللي كان عايش يعني فقير وعلى قد حاله بتاع بس من أهل الجنة فيصبغ في الجنة سمر كده سمر خش بس الجنة كده اطلع تاني ايه ده؟ ها يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ برضه نفس الكلام يقول لا والله ما رأيت بؤسا قط ولا مرة بي شدة والله لأن ما حدش قال مقلب إنه شايف وعاين وهكذا فعلشان كده بقول لك آه، فوق بقى فوق فوق لحقيقة الحياة اللي حواليك فوق الدنيا دي اوعى تشدك الدنيا دي زي الق- زي العربيه زي اللي على المواصلات بنركب ال- ال- القطار او بنركب الطياره مش مش بتاع الكرسي ده ده انا قاعد عليه علشان يوصلني بس لكن ماليش دعوه يمكن بتهز شويه يمكن مش مظبوط يمكن في حاجه انا ماليش دعوه خلاص انا انا هسيبه وامشي اهي الدنيا كده فاوعى حد يتغر فيها ايها الغافل فوق فوق لعل ربنا سبحانه وتعالى يفوقك اسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته